فأجابت الحكيمات لا يكفينا وإياكن وهنا الحكيمات في إجابتهم جاوبوا إجابة حكيمة جدا إحساس بأن هم ما زالوا محتاجين لعله لا يكفينا وإيه وإياكن إحنا ما زلنا محتاجين بالرغم أن هم كان معاهم في أنيتهن لكن ظل الإحساس بالاحتياج موجود عشان كده الإنسان القديس اللي ليه نصيب في الملكوت هو اللي هيظل دائما محتاج إلى عمل النعمة اللي عمره ما يشعر بالاكتفاء النعمة دي نعمة خاصة لا يمكن التفريط فيها هي شخصية لكل واحد محدش يقدر يسلفها للتاني مهما كان هذا الشخص في قدسته يمكن نبص للجواب بتاع الحكيمات ونقول دول ناس أنانيات مش راضين يدوا الجاهلات مفروض ان الحب يقول لهم ايه ادوهم بس في واقع الامر هما ما كانوش انانيات هو في واقع الامر ان الزيت ده يا دوبك يكفيهم كخمسه لان لو الخمسه دول وزعوا الزيت اللي معاهم على العشره لا هيكفي دول ولا هيكفوا دول والموكب هيبوظ ومحدش منهم هيخش محدش منهم خالص هيخش فكانت أمانة الحكيمات لنجاح الموكب أن تظل آنية مشتعلة مش لأنانيتهم لأجل نجاح الموكب ما كانوش يقدروا يدوا لأن اللي معاهم ده شخصي واللي معاهم دول يا دوبك يكفي دخولهم إلى العريس لكن في مسكنة قالوا لهم ولكن اذهبنا إلى الباعة وبتاعنا ايه لكنا باعت ايه اللي هيفتحوا في نص الليل دول ده حتى لو كان بيتباع مفيش بياعين فاتحين نص الليل لكن للأسف هذا الزيت لا يباع ولا يشترى محدش يقدر يدفع ثمنه محدش يقدر يشتريه لكن هذا الزيت يقتنى يقتنى وكل نفس فينا تقتنيه بجهادها وخضاعها لعمل الروح القدس طول ايام حياتها على الارض لكن محدش يقدر يشتريه لانه ما بيتباعش عشان كده نشوف في سفر عشية 55 يقول هلموا بلا فضة بلا ثمن اشتروا لكم محدش يقدر يدفع ثمنه لان محدش يملك ثمنه لكن اشتروا بلا فضة وبلا ثمن هلم أيها العطاش تعالوا خذوا واقتنوا لأنفسكم زيتا تصلحوا به سرجكم وتملأوا به أنيتكم اقتنوه بالمجان الله يعطي الزيت للنفس التي تطلبه كنتم وأنتم أشرار تعرفون تعطون أبناءكم عطايا جديدة فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يعطي الروح للذين يسألونه اللي بيأجل وبيقول كفاية دلوقتي هيجي الوقت اللي مش هيلاقي فيه انه يملأ آنيته ولا مصابيحه بالزيت جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس لابد انه يجي دخلنا بعد ما خرجنا دخلنا عشان يكونوا مع العريس حسب طلبته في الصلاة الأخيرة في يوحنا 17 أيها الآب أريد هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني يكونوا معاه هو ده فكر الملكوت يكونوا معاه حيثما يكون هو يكون هم أيضا معاه وأغلق الباب كلمة صعبة جدا دخلوا واتقفل الباب عليهم لأن بعد ما دخلوا ملهمش خروج تاني حياة أبدية دائمة واللي اتدخل الباب في وشهم ملهمش دخول يغلق ولا أحد إيه ويفتح ولا أحد يغلق عشان كده يا ريت تبقى طلبتنا من ربنا نقول له ربنا ما تقفلش الباب قدامنا أذكر قصة لطيفة قصة توبة إنسان كتبها من أعماق السجن كان سببها الكلمة دي أغلق الباب كان تسمعوا عن حادثة سرقة شهيرة قوي في لندن لأحد البنوك يعني عصابة كده خططت وسطت على أحد البنوك وسرقت البنك ده هوت كان من ضمنهم واحد من اللصوص دول خد نصيبه يعني اللي سرقه كان البنك ده قريب من محطة سكة حديد بعد ما سرق وقتل واحد هرب بسرعة ناحية محطة السكة الحديد فلقى القطر بيتحرك يا دوبك فرزع الباب جامد فتحه ودخل نط في القطر وهو ماشي وهرب وبعدين القطر كان شد يعني سرعته جامدة فمن شدة سرعة القطر راح الباب رازع مقفول مرة تانية فرزعة جامدة فهو كان بينهج فدخل قعد على كرسي وقعد ينهج وهو بينهج فضلت كلمة عمالة ترن في ز- في ودنه أغلق الباب أغلق الباب أغلق الباب أغلق الباب كل ما القطر بيزود من سرعته عمال يفتكر أو الكلمة دي ترن في ذهنه أغلق الإيه؟ الباب فقعد يدور إيه كلمة أغلق الباب أغلق الباب أغلق الباب دهيت فابتدى ينام ويفكر سمع الكلمة دي فين حقيقة إن عقله جاب من أيام ما كان طفل صغير في مدارس الأحد وكانت ال- الخادمة بتحكي حكاية العذارى الجاهلات والحكيمات حفظتهم الآية أغلق الإيه؟ الباب فحس طبعا ان كان ربنا اداله فرصه دلوقتي فممكن يبقى المره الجايه الفرصه ايه ملهاش باب مفتوح فالمحطه التانية نزل سلم نفسه واعترف بالجريمه ودخل السجن وقدم قصه توبه رائعه جدا من داخل جدران السجن بسبب كلمه اغلق الباب عشان كده يا ريت الانسان لو احنا كل يوم بنقف نصلي في نص الليل نقوم كده نستقبل ربنا وبنقرا هذا الانجيل نقول لربنا ادينا حكمة الحكيمات ان احنا نكون من الداخلات ولا يغلق الباب امام وجوهنا بعد فترة أخيرا جاءت بقية العذارى قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا جم بعد فترة الفترة دي امتى؟ محدش عارف يا ترى لقوا زيت وجابوه ولا ما لقوش لكن المعروف والمؤكد انهم لم يستطيعوا الايه؟ الدخول عشان كده بيقول اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو ايه؟ قريب ما دام الوقت يوجد الرب لك ادعوه لان في وقت مش هيوجد لك اطلبوا الرب ما دام يوجد وادعوه وهو قريب زي ما بيقول في اشعياء لان في وقت هيقول لهم ما اعرفكم لا اعرفكن يقولوا له ده احنا رفيقات العروس يقول لهم عمري ما شفتكم مع العروس يقولوا له ازاي الم تعلم في شوارعنا أليس باسمك تنبأنا أليس باسمك صنعنا قوات يقول لهم ما أعرفكوش الله ده أنا كنت ما بفوتش اجتماع ولا رحلة ولا نشاط ولا ولا ولا ولا يقول لهم أعرف خاصتي وخاصتي إيه تعرفني أنتم مش من خاصتي أنتم كنتوا عايشين في الرياء وعايشين في فكر الواجب ما أعرفكن عشان كده ربنا ما بيسيبناش يعني ملحوسين وتايهين لكن يقول اسهروا إذا اسهروا إذا خليكوا صاحيين مش اسهروا إذا يعني نفضل صاحيين طول الليل نتفرج على التلفزيون أو نشرب في شاي وقهوة عشان نستناه وما ننعس لا انتوا عارفين الأرض كروية مش كده؟ يعني اللي بيبقى عندنا نص الليل ممكن يكون في الناحية التانية الإيه؟ ظهر طب هيجي فين؟ ما هيجي الأرض كلها يعني هيجي على التوقيت بتاعنا ولا بتوع امريكا مثلا هيجي على انهي توقيت عشان كده خدمة السهر حطتها الكنيسة كجزء من العبادة اليومية واستلموها الآباء وحولوا حياة السهر بالليل وفي نصف الليل إلى عبادة لكن هو السهر هو ان انت تبقى متيقظ فكر الملكوت ما يضيعش منك استعدادك واشتياقك للملكوت ما يكونش تأدية واجب لكن يكون لقاء حب انت بتشتاق ليه الأمة اليهودية كانت تشبه بالعذارى الجاهلات لأنهم بالرغم أن خدوا المجيء والميعاد وأن العريس جاي لهم لكن ما استعدوش للقاء الإيه؟ العريس ده أكتر من كده مسكوا العريس عملوا فيه إيه؟ صلبوه عشان كده أول مثل المسيح بيحطه للإنسان إن أنت تسهر المثل السابق النفس في حالة انتظار ترقب وتوقع واشتياق لكن هذا الانتظار ليس انتظار سلبي لكن انتظر في حالة عمل عشان كده يلحق التلاميذ على طول بالمثل اللي وراه مثل الوزنات كأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلم كل واحد إيه وزنات وقال لهم تاجروا بيها واربحوا وبعد زمن طويل رجع يحاسبهم سلمهم لم يترك عبيده بطالين او بلا نفع او بلا عمل ادى كل واحد وزنه ادى الواحد خمس وزنات ادى الواحد وزنتين ادى واحد وزنه والوزنه قد تكون وزنه من الذهب وزنه من الفضه وزنه من النحاس وكان المعروف في ذلك الوقت وزنه الفضه حوالي 300 جنيه يعني ربنا سلم كل واحد منا امكانيات صحيح مختلفة في الكمية والنوعية لكن كل واحد أخذ كل واحد إيه؟ أخذ ولازم تعرف إن كل اللي عندك من مواهب من قدرات من ذكاء من علم من معرفة من جسد من صحة من ماديات من جمال من إمكانيات هو ليس من عندك ولكنك استلمته من السيد واحنا وكلاء على نعمة الله المتنوعة كل واحد مننا عنده العجيب ان يقول كده ادى كل واحد على قدر ايه طاقته كل واحد على حسب احتماله وطاقته لو كان ادى اللي معاه خمس وزنات وزنة واحدة كان يبقى اداله اقل من ايه من امكانياته مش هيقدر يشتغل بيها ولو كان ادى خمس وزنات للي معاه وزنه واحده كان هيبقى كتير عليه هيفطسه عشان كده في حكمه ربنا في توزيعه ادى كل واحد على قدر طاقته على قد ما يستوعب وعلى قد ما يستحمل الكل خد صحيح في اختلاف شخصي لكن الكل أخذ ويتبقى المشكلة كيف يستخدمها كل فرد من هؤلاء وسافر هذا الإنسان ومجرد ما أخده راح اللي أخذ خمس وزنات مضى وتاجر بيها وإيه وربح واللي أخذ وزنتين مضى وتاجر بيها وإيه وربح يعني وضع الفضة اللي أخذها كمسؤولية في الموضع الذي قصدت لأجله في المكان الصح والفضة دي مكانها المتاجرة البيع والإيه والشراء المرابحة تاجر باع واشترى البيع أخذ وعطى بيع وشراء يعني أخذ وإيه وعطى اتفاعل بالوزنة دي مع المجتمع اللي حواليه مع الناس اتفاعل معاهم وحققوا الاثنين الاولانيين نتيجة ربح 100 ايه في المية كان التصرف في الوزنات هو المسؤولية مش كمية الربح لكن طريقة التصرف فيها مسؤولية الإنسان بينما جه اللي أخذ وزنة واحدة راح أخذ الوزنة دي وعمل فيها إيه؟ طمرها فين؟ في في التراب في الارض في الطين هو احتقرها استقلها اشمعنى انا يديني وزنه ويدي التاني ده خمسه ويدي ده ايه؟ اتنين بالرغم انه كان بيقول ان ادى كل واحد على قدر طاقته لانه يعلم كل انسان لكن كانت عينيه بصة على اللي مع الناس التانيين مش على اللي معاه اه من الانسان اللي عينيه على الحاجة اللي مع غيره ومش قادر يلتفت للحاجة اللي ايه اللي معاه اشمعنى فلان يعني ربنا يديله بيت واسرة اشمعنى فلانة تتجوز الشخص ده اشمعنى فلان يبقى عنده الشركة دي وعنده الارض ده وعنده معرفش الموهبة دي اشمعنى واشمعنى واشمعنى عينيه على اللي في ايد غيره وناسي اللي في ايه في ايده ومن كتر ما نسى اللي في ايده استقل بيه بقى عنده مركب نقص ان انا اقل من اللي ايه من اللي حواليا انا معيش حاجه انا اقل من الاخرين راح اخذ اللي في ايده ده وطمره في التراب حطه في الطين خدوا بالكم ان السيد لما هيحاسب اذا كان ما فوتش الوزنه الواحده للي خدها وخفاها في الطين فبالاولى لو كان اللي معاه خمس وزنات عمل نفس الع- الحكايه ما كانش برضك فوته ده كان بالعكس يكون عقابه ايه اكبر خدها وحطها على مستوى الطين ده الانسان اللي بياخد كل اللي ربنا خده لانه بيحتقره ويعيش بيه على مستوى الطين على التراب على مستوى الارض زي عخاد بن كرمي لما سرق الرداء الشمعاري والذهب والفضه راح عملهم ايه دفنهم فين في الطين يا عيني ما قدرش يتمتع بيهم ده الانسان اللي عايش على مستوى الارض على مستوى الطين اللي دافن حياته في العالم اللي دافن حياته في الارض اخفى فضه سيده زي ما بيقول الكتاب الفضه دي بتاعت سيده مش بتاعته لو كانت الفضه دي بتاعته ملكه كان حر يتصرف فيها زي ما هو عايز لكن دي فضه سيده ينبغي ان يفعل ما يريده ايه سيده سيده مديها له عشان يتاجر ويربح بيها هي ان الثلاث اشخاص دول يرمزوا لثلاث شخصيات موجودين في العالم اللي معاه خمس وزنات وربح بيها ده رمز الانسان اللي قدس حواسه الخمسه كلها لله عاش مكرس لله اللي معاه وزنتين رقم اتنين تعرفوا تملي اشاره الى محبه الاخر عارفين السمير الصالح لما لقى الراجل المضروب والمجروح طلع درهمين ودفع دينارين ودفعهم للايه؟ لصاحب الايه؟ الفندق. والمرأة اللي أحبت أعطت ثلثين. فصاحب الوزنتين ده اللي حب الآخرين. تاجر وربح بمحبته للآخرين. أما اللي خد وزنة واحدة يرمز للإنسان الأناني اللي بيحب ذاته اللي مركز حياته كلها يخفيها في التراب في الطين في الشهوة مركز حوالين ذاته حوالين أنانيته حوالين نفسه قال له أنا عارف إنك إنسان قاسي فخفت على إيه على نفسي فدفنت الإيه الوزن أحد زعماء أمريكا بيتكلم عن اختلاف ال- الوزنات في الناس إن كل واحد ليه مواهب مختلفة يقول لسنا في حاجة كثيرا إلى العبقري الفذ المبتكر ولا إلى الزعيم المرشد ولا إلى السياسي المحنك مش عايزين من ده كتير يكفي واحد أو إيه أو اتنين العبقري ده اللي معاه خمس إيه وزنات ومعاه وزنتين لكن إحنا محتاجين للمواطن العادي اللي يعيش بضمير صالح وبرضا وبإيه وبشكر كان بيتكلم يعني ان الامه بتاعته مش هتنهض الا بواسطه المواطن مش بواسطه العباقره والسياسيين والزعماء. المواطن العادي ده هو اللي معاه الايه؟ الوزنه. عشان تحقق مجتمع صالح لازم كل واحد يشعر بقيمته وبقيمه اللي معاه. ما يحتقرش نفسه او يشعر بمركب نقص او عدم رضا. يقول وبعد زمان طويل برضك هنا طول الزمن رجع ذلك الإنسان المسافر وابتدى يحاسبهم وفي الحساب يقول له العبد الاولاني سلمتني كان حاسس ان اللي معاه ده وديعه منين؟ من السيد. هو ده خمسه اخرى ربحتهما حتى الربح ده يا رب ايه؟ بتاعك انت. كل اللي عندي من عندك من رحمتك ومن جودك وصلاحك وانا برجع لك ال- الربح بتاعه وفرح السيد بمقدار أمانة الاثنين الأولانيين تجروا وربحوا حققوا مية في المية فقبلهم وقال لهم نعما نعما يعني نعم ما فعلت أو نعم ما صنعت أيها العبد الصالح والأمين أنت مليان صلاح ومليان أمانة لأنك تاجرت وربحت كنت أمينا في القليل أقيمك على الإيه؟ الكثير وكأن المكافأة هنا مش إنه يريحه ده المكافأة هنا إن هو إيه؟ يديله أكتر عمل أكتر ومسؤولية إيه؟ أكتر أقيمك على الإيه؟ كثير ادخل إلى فرح سيدك ادخل كلمة الدخول الملكوت ده فيه دخول إلى حياة الفرح لأنك فرحت قلب سيدك سيفرحك وسيفرح قلبك سيدك ادخل الى فرح سيدك فرح اعد ذلك السيد بنفسه ليك ايها العبد الصالح والامين بعدين جه للعبد اللي اخذ الفضه ودفنها في ايه لطيفه قوي في سفر الامثال الايه دي بتقول ايه الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجاوبين بالعقل تاني الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه يعني يظن أن هو عنده حكمة في عينين نفسه أوفر من سبعة سبعة بحالهم رقم الكمال بيجاوبوا بإيه؟ بعقل هو وصفه أيها العبد الشرير والإيه؟ والكسلان ده كان مرتب كلام في ذهنه كان بيثق في نفسه جدا كان واثق انه هيطلع من الدينونه قال له انا ما صنعتش حاجه وحشه ادتني وزنه وانا عارف انك انسان قاسي تحصد حيثما لا ايه لا تزرع وتجمع حيثما لا تبذر فخفت ووضعت فضتك في الارض هو ده الذي لك كان واثق من براءته جدا قال مش هيقدر يعمل لي حاجة وحط في ذهنه ثقة في نفسه وفي صلاحه يكفي ان انا ما ضيعتلكش الايه الوزنة لم اصنع شرا لكن في واقع الامر يا حبيبي انت ايضا لم تصنع ايه خيرا والذي يعرف ان يعمل خطية ولا الذي يعرف ان يعمل خير ولا يفعل فذلك ايه خطية له صحيح ما غلطش ما سرقتش ما قتلتش ما زنتش لكن ايضا ما صنعتش خير ما عملتش خير عشان كده تسقط كان يظن انه يستحق الثناء ده كان فاكر في نفسه ان سيده يعني هو اللي هيمدحه خدت منك وزنه حفظت لك عليها هي خدها مش هي دي اللي ليك خد مالكش حاجه عندي اخفيت وزنتك في الارض ده زي اليهود اللي خدوا الوزنه من ربنا واخفوها في الارض في قوانينهم وفي تقاليدهم وفي عاداتهم ما تجروش بيها مع العالم وبشروا بإلههم بل أكتر من كده إنه كان بجح جدا مش كان واثق بس في براءته ده اتهم إيه؟ سيده قال له عرفت أنك إنسان قاسي احسن وسيله عشان يبرأ نفسه انه يتهم ايه سيده يطلع سيده هو اللي ايه اللي غلطان مش دي اللي حصل مع ادم ايه اللي عملته يا ادم قال وانا مالي المراه التي ايه اعطت انا كنت قلت لك اديني انت السبب دافع عن نفسه بانه اتهم مين ربنا عرفت انك انسان قاسي منين عرفت ان هو انسان قاسي مين اللي قال لك انه انسان قاسي ده شوفوا ربنا في سفر ارميا يعاتب الشعب يقول لهم ماذا وجد في اباءكم من جور ايه اللي لقاه ابائكم فيا من ظلم عشان يسيبوني منين عرفت ان انا قاسي كان في ذهنه فكرة سيئة عن الله وفي اوقات كتيرة الفكرة السيئة دي عن الله موجودة جوانا في اوقات كتيرة بنفتكر ان الله ظالم الله قاسي قسى علينا حطينا في ظروف معينة وفي تجارب معينة وفي وضع معين واحد قاعد يتكلم معايا ما يقرب من ساعة بيشتكي ربنا بيقول ربنا ده قاسي عايز يغلط وعايز يبرر الغلط يقول انا من حقي اعمل الغلط لان ربنا ده ظالم ربنا ظلمني حطني في الوضع ده وفي الامكانيات دهيت مين اللي اداك الفكره السيئه عن الله ان الله ظالم ان الله قاسي ان الله صعب ارضائه مهما عملت ربنا لا يمكن يتبسط ايه منك ويجيب لك آية مهما عملت بقول وانكم عبيد ايه بطلوا يعني مفيش فايدة مش هيتبسط منك ان شاء الله حتى جبت ايه هيقول لك انت وحش ان شاء الله صمت كل الصيامات صليت كل الصلوات ان شاء الله سلمت جسدك حتى يحترق هيقول لك برضك انت وحش اله يصعب ارضائه منين جبت الفكرة السيئة دي عنه مين اللي قال لك بتقول عرفت انك انسان قاسي عرفت من مين ده الارض مملوءه من صلاحه ومن خيره بعكس واحد تاني قال له صالح انت يا رب والى الابد ايه رحمتك ابعد ما يكون على انه يحسد حيث ما لا يزرع ده بالعكس ربنا بيزرع وما بيحصدش خالص مش كده ربنا عمال يزرع فينا وما بياخدش حاجة منا منين جاي تقول انه بيحصد حيث ما لا يزرع فقال له علمت انك انسانا قاسي تحصد حيث ما لا تزرع وتجمع حيث ما لا تبذر فخفت خفت خوف خوف العبودية خوف العبد لانه عنده فكرة سيئة عن الله خاف من ربنا ما كانش عنده الحب لان المحبة تطرح الخوف الى الايه الخارج عاش في حياة العبيد يخاف من العقاب ويخاف من ضياع الأجرة العجيب انه بيتكلم وهو واثق من نفسه انه بريء جدا وان هو يعني صاحب فضل بينما سيده ده هو اللي وحش وقاسي وظالم هو ذا الذي لك خد ملكش حاجة ايه عندي انا طلعت بريء وكان متوقع وفي ذهنه انه هيطلع ايه بريء لكن زي ما بيقول يستد كل فم امام الله كان مجهز تبريرات كتيره لنفسه لكن ربنا فند له كل التبريرات دي قال له تعالى ايها العبد الشرير والكسلان شرير طب ده يا رب ما سرقش ما قتلش ما زناش لا لانه لم يفعل صلاح لم يفعل خير هو شرير من يعني يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطية يستوجب الدينونة ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد مش قال الكل يعمل شر قال ليس من يعمل ايه صلاحا يعني عدم فعل الصلاح في حد ذاته خطية تستوجب الدينونة إذ كنت عرفت زي ما بتقول إنما بزرع بحصد حيثما لا أزرع فكان ينبغي اذا كنت عرفت كده انك تجتهد في عملك وفي شغلك لكي ما تنال ارضائي اذا كنت عرفت ان انا قاسي يبقى لازم تزود شغلك عشان ترضيني وما تقعش تحت الايه العقاب من فمك ايه ادينك واذا كنت لم تجرؤ على المغامره والمتاجره فعلى الاقل كنت حضيت فضتي عند الايه سيعرف اخدها مع الفوائد بتاعتها التجارة بتجيب أرواح ممكن تضاعف الربح لكن الصرف البنوك بتدي نسبة إيه؟ بسيطة فما كنتش قدرت على الكبير فعلى الأقل اقدر على الإيه؟ على الصغير كنت حطيتها عند السيارة فجابت لي إيه؟ ربح إذا كنت عرفت إن أنا أحصد حيث ما لا أزرع هسألك سؤال واحد طب أنا ما زرعتش فيك انا ما زرعتش فيك زرع فيه ولا ما زرعش زرع الوزنة لكن هو ما خدش باله من الحته دهيت انا زرعت فيك حاجات كتيره عملت بيها ايه مع الناس ربنا ادانا حاجات كتيره عملنا بيها ايه ده المحك ادانا جسد وادانا شخصيه وادانا علم وادانا معرفه وادانا ماده وادانا جمال وادانا مال عملنا بيها ايه مع الناس ده المحك اللي هنحاسب من اجله ده اللي هيبينه في الكلام بعد كده وبعدين حط بقى مبدا قالوا خدوا منه الوزنه وادوها للي معاه خمس ايه وزنات لان من له يعطى ويزاد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ ايه منه الربح يجلب ربح والخسارة تجلب خسارة والخطية تجلب خطية كانت خطيته الأولى إنه خدها ودفنها جلبت له خطية تانية إنه اتهم سيده بإنه إيه قاسي وإيه وظالم جلبت له خطية ثالثة إن هو عاش في حياة الإيه الخوف خطية تقود إلى خطية لكن حط قانون ذهبي خذوا منه واعطوها لمن له في قانون كده اسمه العضو المستعمل ينمو عارفين في الاحياء العضو المستعمل ايه ينمو والعضو الغير مستعمل يضمر نفس الحكايه ان الانسان اللي بيعيش في الحياه الروحيه لابد من نمو ما ينفعش واحد يقول انا واقف لا بنمو ولا بتاخر لا هو لا اما انت بتنمو لا اما انت بتتدحضر لايه لورا مفيش حاجة اسمها ثابت على حالك زي اللغة عارفين اللغة بتعلم مثلا ألماني أستعمل الألماني اللغة معايا إيه تزيد لكن ما استعملوش صحيح أنا عارفه بعد سنتين ثلاثة إيه أنساه ما هو عندي لكن ما استعملتهوش فقد مني أخذ إيه مني ده القانون اللي في الحياة الروحية ان الانسان ينمو باستمرار يزداد باستمرار لكن يوقف هيضيع اللي معاه كل كل من له يعطى ويزاد هياخد اكتر واكتر واكتر وعشان تفهموا معنى المثل الجميل ان السيد ما بيطلبش الربح الايه لنفسه ده الدليل على كده انه اخذ الوزنه ما خلاهاش لنفسه لكن اداها لحد ايه اللي كان معاه وكل ما واحد يزيد اكتر كل ما هيزيد اكتر واكتر كل ما واحد هينمو هينمو اكتر واكتر لكن اللي عايز يقف عند مستوى معين في الحياه الروحيه مش هيقف هيتدحضر لتحت اما هذا العبد البطال البطال يعني ايه اللي ملوش نفع لا لسيده ولا للاخرين لانه ما عملش ما حققش الهدف من وجوده من ميلاده ولا الهدف من معموديته خدوا بالكم ان احنا نصير بطالين عندما لا نحقق الهدف من وجودنا ميلادنا الارضي ومن ميلادنا الروحي من معموديتنا ما ننفعش بحاجة نبقى بطالين اطرحوه في الظلمة الايه الخارجية حيث البكاء وصرير الأسنان اتنين دخلوا إلى الفرح وإلى النور وإلى الراحة واحد اطرح إلى الظلمة الخارجية حيث البكاء وصرير الأسنان تلاحظوا اختلاف النسب في الأناجيل حضارة الحكيمات والجاهلات كانوا النص بالنص أو واحد إلى واحد في هذا المثل الأمناء اتنين والبطال ايه واحد طب ايه يا رب الشغل اللي انت عايزنا نشتغل بيه ونتاجر بيه ونربح بيه ده السؤال المهم جدا السؤال المهم اللي ربنا عايزنا نربح بيه ونشتغل بيه اداهم موقفه ما بين الخراف والجداء ده اللي نشوفه المرة الجاية ان شاء الله
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل انجيل معلمنا متى اصحاح 25 انجيل معلمنا متى اصحاح 25 عدد 31 ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف عن الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا إلي تعالوا يا مبارك أبي رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فأويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا فأتيتم إلي فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك متى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته لأني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني كنت غريبا فلم تأووني عريانا فلم تكسوني مريضا ومحبوسا فلم تضروني حينئذ يجوبنهم أيضا قائلين يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك فيجيبهم قائلا الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا المرة اللي فاتت الأمثلة اللي بيختم بيها السيد المسيح دعوة لكل إنسان إنه يسهر ويستعد للقاء بتاعه فشفنا في مثل العذار الحكيمات والجاهلات بيقول لنا اسهروا وانتوا انيتكم مليانه زيت ومصابيحكم موقده وبعدين كلمنا في المثل اللي وراه ان السهر مش مجرد ان واحد يبقى صاحي فقط لكن السهر معناه العمل واتكلم عن العمل في الوزنات بان كان الانسان اللي اخذ وزنه وخمضها وحفرها وطمرها في الارض انسان ما تاجرش بيها ما اشتغلش بيها فبيقول لنا اسهروا واسهروا عاملين فالجزء الثالث اللي قريناه دلوقتي بيكلمنا عن نوعية العمل اللي المسيح بيطلبه منا ان احنا مش نعمل اي عمل او نوعية المتاجرة اللي هنتاجر فيها بالوزنات اللي معانا نوعية العمل اللي طلبه المسيح هو الرحمة عشان كده الله هيحكم علينا في يوم الدينونة في مجيئه الثاني بحسب تجاوبنا مع احتياجات البشرية اللي حوالينا بحسب تفاعلنا مع الآخرين هيقول لنا أنت عملت إيه بالحاجات اللي أنا اديتها لك بالوزنات اللي اديتها لك مع الآخرين عملت إيه بصحتك مع الآخرين بفلوسك بعلمك بمعرفتك ايه نوع الرحمة اللي انت قدمتها للآخر خدوا بالكم ان التمييز ما بين اليمين واليسار مش هيكون على حسب عدد عدد الصلاة عدد الساعات اللي صلينا فيها ولا عدد الاصوام اللي صمناها ولا عدد الاجتماعات اللي حضرناها ولا اي حاجة من الكلام ده لكن التمييز للدخول للملكوت هيكون على اساس انت عملت ايه في اخوك اذا كنت بتصلي وبتصوم وبتحضر اجتماعات فمفروض ان الصلاه والصوم والاجتماعات والممارسات الروحيه اللي انت بتمارسها بتغير قلبك وبتفتح قلبك تجاه الاخر تفتح قلبك تجاه الاخر عشان كده ده المحك الأساسي اللي هيفصل فيه ما بين الخراف وما بين الجداء أنت عملت إيه مع الآخرين والعجيبة أن عمل الرحمة إذا كان المسيح قال عنه أريد رحمة لا ذبيحة وطوبى للرحماء لأنهم يرحمون عمل الرحمة ده من أخطر الأعمال اللي لابد الإنسان يصنعها في حياته لأن إن ما رحمناش لم نرحم على رأي القديس جيروم يقول إيه فايدة إن الحيطان بتاعت الكنايس متلألئة بالذهب وباللآلئ الكريمة وبالأيقونات الفخمة والضخمة بينما المسيح بيهلك في أخيه في الانسان الفقير والمحتاج الفقير والمحتاج مش بس اللي محتاج لفلوس لكن الفقير والمحتاج لاي شيء من اعمال الرحمه الحقيقه ان الحاجات اعمال الرحمه اللي المسيح بيطالبنا بيها اعمال بسيطه جدا ما هي صعبه ما بيطالبش الانسان يعني انه يصلب نفسه او انه يعمل معجزات او انه يعمل اعمال خارقه للطبيعه لكن هي اعمال بسيطه جدا جعان اطعمتموني عطشان سقيتموني غريب اويتموني عريان كسوتموني مريض ما قالش فشفيتموني لكن قال مريض فايه فزرتموني ما صعدش العمليه ما طالبنيش ان انا اشفي المريض لكن طالبني ان انا اعمل الامكانيات لان في مريض على الاقل ان انا ازوره لكن طالبني ان انا اعمل الامكانيات لان في مريض على الاقل ان انا ازوره محبوسا ما قالش ففكيت حبسي او اطلقتني حرا لكن محبوسا فايه اتيتم الي سالتم علي اعمال بسيطه جدا في مقدور كل انسان انه يعملها عشان ما حدش يتحجج ويقول دي حاجة صعبة أنا ما كنتش أقدر عليها. دي أعمال الرحمة على المستوى البسيط جدا والساذج اللي ممكن لأي إنسان بإمكانيات بسيطة جدا يعملها لأي حد. والعجيبة إن الناس اللي كانت على اليمين الخراف دول ما كانش بيخطر على بالهم خالص ان الحاجات البسيطة اللي بيعملوها دي كانت بتوجه لشخص مين المسيح ده بيقولوا له متى يا رب رأيناك ما كانش يخطر على بالهم ان الحاجات البسيطة اللي بيعملوها دي ليها قيمة كبيرة جدا جدا جدا في نظر المسيح اللي قال من سقى كوب ماء بارد يعني ما تعبش حتى في تسخينه مش قال كوباية شاي كوب ماء ايه بارد لا يضيع ايه اجره فكانوا ما بيخطرش على بالهم ان الاعمال اللي بيعملوها دي اعمال عظيمه جدا في نظر الله ولا انها بتوجه لله شخصيا ده كانوا بيقوموا بالخدمات دهيت وبالاعمال دي لان هي دي طبيعتهم البسيطه ان قلبهم مفتوح للاخرين العريان بيكسوه والجعان بيأكلوه والمريض بيزوروه دي أعمالهم اليومية كانوا بيشوفوا حاجات البشر اللي حواليهم اليومية كانوا بيعيشوها حياة طبيعية غير متكلفة دي طبيعتهم البسيطة انهم يراعوا اللي حواليهم بعكس الناس اللي على الشمال لما المسيح قال لهم انتوا ما عملتوش حاجة يقولوا له فين ده واحنا شفناك انت ده احنا لو كنا عرفنا ان الاعمال البسيطة دي اللي انت بتقولها بتؤدى ليك ده احنا كنا عملنا فيها وايه وابدعنا وعملنا اعظم منها كمان بس احنا ما كناش عارفين ان هي بتؤدى ليك ما كناش عارفين انها ذات قيمة كبيرة كده متى رأيناك يا رب جائعا او عريانا او عطشانا آه لو كنا عرفنا إن هي الخدمات دي بتتعمل لك لكنا عملناها وإحنا مسرورين والكنا يعني أبدعنا فيها اللي هم المشكلة المشكلة إنكم ما بتشتغلوش إلا علشان الإيه؟ الأجرة الناس الأولانيين كانت طبيعتهم إن هم يخدموا يقدموا حب للكل لكن في ناس جوه الكنيسة أو جوه الناس اللي دعيوا إلى الملكوت اللي هيروحوا ناحية الشمال عندهم استعداد إن هم يخدموا بس لما يكونوا عارفين إن هم هينالوا إيه؟ مكافأة أجرة لو كنا عارفين إن الأعمال دي بتسرك وبترضيك وإنك هتكافئ عليها ده إحنا كنا عملنا أجدع منها ربنا يقول لا انا مش عايز كده انك تعمل علشان تبقى طمعان في مكافأة وانك عشان تخش في ملكوت السماوات انا عايزك تعمل لان قلبك بقت طبيعته مفتوحة بالحب ناحية الايه الاخر احنا نتبارى ونتصارع في الاعمال الممدوحة او الاعمال التي تمجد اللي عارفين ان ليها مكافأة وعارفين ليها مجازاه لكن نقدم حب بلا مقابل مش منتظرين ناخد من وراه حاجة لا عايزين تملي نصلي فيقوم نتمدح ان احنا بنصلي نصوم نتمدح ان احنا بنصوم ندي للفقراء نتمدح ان احنا بندي للفقراء ما ينفعش اللي بيعمل كده انه يخش ملكوت السماوات مستنيين المديح من الناس اللي حوالينا او مستنيين المديح من انفسنا لانفسنا ان احنا نبقى ممدوحين في عينين نفسينا راضيين على نفسينا الناس اللي كانوا على اليمين الخراف دول كانوا بيتصرفوا بتلقائية وبطبيعة بسيطة جدا لأن قلبهم كان مفتوح ما كانوش بيشتغلوا وبيخدموا وبيعطفوا على الفقير والمحتاج عشان يستنوا مكافأة في الآخر أو في الحياة الأبدية ففوجئوا في الآخر إن كل الأعمال اللي عملوها دي كانت مقدمة شخصيا لمين؟ للسيد المسيح بما أنكم فعلتم بأحد هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم والتانيين بما أنكم لم تفعلوا بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا سماهم اخوته رفعهم فوق قوي قوي اخواته الصغيرين صغيرين في الامكانيات مش صغيرين في المقام لا ده مقامهم من نفس مقامه لان هو اراد ان يكون بكرا بين اخوه كثيرين قديس امبروسيوس بيقول تامل جميل قوي يقول ان المسيح مات مرة واحدة واتدفن مرة واحدة لكن عنده استعداد انه يسكب عليه الطيب مئات المرات بل الاف المرات هو مات مرة واحدة واتدفن مرة واحدة لكن عنده استعداد ان الناس تسكب الطيب على جسده مرات كثيرة جدا طب ومين هو جسد المسيح اللي هسكب عليه الطيب فقير إخوة المسيح الإيه الصغار عشان كده الناس اللي على اليمين لم يحسبوا أهلا أو مستحقين في وجهة نظرهم إن هم مستحقين هذا الثواب الكبير قالوا إحنا ما عملناش حاجة يا رب أنت بتمدحنا كل ده ليه ده إحنا ما نستحقش حاجة خالص ده احنا عملنا شوية حاجات بسيطة جدا كانوا حاسين ان هم بالرغم العمل الحلو اللي عملوه ان هم مش مستحقين هذا المديح متى رأيناك يا رب بينما الناس التانيين يحبوا تملي او يشعروا تملي بعظم العمل اللي بيعملوه تفتكروا في سفر اشعياء الناس وقفت كده في اصحاح 58 تقول لربنا صمنا ولم تنظر ذللنا انفسنا ولم تلاحظ يعني بيقول ربنا احنا صايمين انت مش اخد بالك ان احنا صايمين ده احنا جعانين مش مقدر الجوع اللي احنا جوعناه علشانك ده الصيام اللي احنا صمناه علشانك ده قال لهم مش عايزه ها أنكم للخصومة تصومون أليس هذا صوما مقبولا أختاره أن تكسر للجائع إيه خبزك ناس بيقولوا ربنا أنت مش أخد بالك ده احنا بنصلي لك وبنصوم وبنحضر اجتماعات ده الناس اللي من على الشمال يحبوا تملي أو حاسين تملي بعظم الأعمال اللي إيه اللي بيعملوها احنا مستحقين انك تمدحنا بينما اللي بيعملوا بتلقائية واللي هم فعلا ممدوحين لم يشعروا ان هم مستحقين لهذا الايه المديح فيقول لليمين تعالوا الي يا مبارك ايه ابي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم منذ تأسيس العالم يعني من يوم ما اوجد الله العالم وفي ذهن الله وإرادة الله بالنسبة للإنسان أن الإنسان يتمتع بهذا الملكوت المعد إيه؟ ليه؟ ربنا عايز يدخل الإنسان الإيه؟ الملكوت. تعالوا خدوا ده أنا منذ خلقة العالم وهدفي إن أنا أدخلكم الملكوت. معد لكم معد ومعد منين؟ من تأسيس الإيه؟ العالم يعني مدة ايه طويلة والرب بيعد فيه وتخيلوا ربنا بقى هو اللي بيعد بنفسه وبقاله المدة الطويلة دي فأي عظمة يكون هذا الملكوت نتيجة هذا الإعداد الطويل وهذا الإعداد الذي تم بيد الرب قال لهم كده مدى مضيت أعددت لكم مكانا آتي وإيه وأخذكم مكان معد بإيدين ربنا يبقى شكله إيه ومنذ تأسيس العالم بقاله في وقت كبير جدا بيعد فيه هيبقى عظمته ايه بينما يبص للناس اللي على الشمال ويقول لهم ايه اذهبوا الى ايه ها يا ملاعين الى النار المعدة لمين لابليس وجنوده ان جهنم النار دي ما كانتش معده للانسان اطلاقا الملكوت كان معد لمين للانسان بينما جهنم النار دي كانت معده لايه لابليس ما هياش كانت معده ليكم خالص لكن انتوا اللي اخترتوها بايه بارادتكم ويا لقساوة تلك المكان المعد لابليس ده ابليس ده كان روح ما كانش ايه جسد وربنا عدى له عقاب عظيم جدا فكم وكم الانسان المسكين اللي هيروح مع ابليس وياخد العقاب اللي اصلا ما كانش معد ليه ده كان معد لمين لابليس يا لشقاوة هذا الانسان ازاي يتحمل هذا الالم المعد معد يعني متجفئ تمام وعلى مستوى ابليس لكن هيبقى من نصيب الايه الانسان ده احنا لو صحصحنا للحته دي ربنا منذ تاسيس العالم يعد لنا حياه ابديه لكن ما كانش هدفه اطلاقا ولا ارادته ان يكون لنا نصيب مع ايه مع ابليس بما اعد له لكن يا لغباوه الانسان اللي بيصيب المجد العظيم المعد له ويتجه لايه لابليس وشقاوته طب ليه يا رب اللي على الشمال دول هيروحوا النار المعده لابليس وجنوده ده انت ما قلتش عليهم انهم سرقوا او قتلوا او زنوا ده مجرد ان هم ما عملوش عمل ايه رحمه ما اكلوش الجعان ما كسوش العريان كانت خطيتهم ان هم اهملوا واجبات الرحمه تجاه الاخرين خطيتهم انهم اهملوا واجبات الرحمه تجاه الاخرين ويمكن الناس يقولوا طب هو ايه ده ذنبهم يعني ما عملوش حاجه كبيره ده مجرد اهمال رحمه ما ارتكبوش خطايا كبيره عظيمه لكن في واقع الامر ان خطايا الناس افظع مما يتوقعون ونتائج الخطايا اللي ساعات الانسان بيحس ان هي يعني حاجه بسيطه كده يعني هتبقى نتائجها سيئه وعظيمه جدا لان شفنا كده اذا كان حكم على الخطايا السلبية ان هم ما عملوش رحمة بان هم يروحوا للمكان المعد لابليس وجنوده فكم وكم بقى في الخطايا الايجابية اللي الواحد بيتعمد فيها انه يقتل ويسرق ويزني هيبقى يروح فين اذا كان الخطايا السلبية عدم الرحمة راح لابليس وجنوده في المكان المعد لهم امال اللي بيعمل خطايا يعني شنيعة هيروح فين شيء من الدينونة لا يتخيله الانسان والعجيبة زي ما شفتوا في هذا الإصحاح أن المسيح بيتكلم بلغة ابن الإنسان شفنا في مثل عذارى الجاهلات بيقول اسهروا لأنكم لا تعرفون في أي ساعة يأتي إيه ابن الإنسان في مثل الوزنات يقول كأنما إنسان مسافر وفي المثل الأخير أو في الكلام الأخير يقول متى جاء ابن الإيه الإنسان بيتكلم عن الدينونة الأخيرة هيديننا كابن الانسان ابن الانسان يعني ايه هيديننا كبشر ليه طبيعه طبيعه البشر زينا سيدين كابن للانسان ليه طبيعه قريبه من طبيعه البشر ده مش قريبه بس ده هي طبيعه البشر عشان ما حدش يقول له اصل انت قاعد في برج عالي ومش حاسس بينا والبهدله اللي احنا فيها يقول لك لا يا حبيبي انا جيت وخدت جسدك وبنفس التجارب اللي انت اتجربت بيها انا ايضا ايه اتجربت بيها سيدين كابن للبشر انه فيما هو تقلب مجربا قادر ان يعين المجربين مجرب في كل شيء مثلنا في كل شيء ايه مثلنا عشان كده سيدين كابن البشر يقول ياتي ابن الانسان بس المرة دي هيجي في مجد وقوة ايه كثير يقول ويجلس على كرسيه يجلس يعني مستقر في مجيئه الاول جه في اتضاع لكن في مجيئه الثاني ياتي بقوة ومجد عظيم في مجيئه الاول كان يجول يصنع خيرا يمشي بين الناس لكن في مجيئه الثاني يجلس كديان للناس اللي رفضت محبته وبعدين يقول يجتمع اليه كل الشعوب كل واحد فينا لابد انه هيقف امام كرسي الديان العادل والمسيح عنده قدرة على التمييز عجيبة جدا ما بين الخراف وما بين الجداء ما بين الخراف الوديعة والحمل الطاهر وما بين تلك الجداء التي تدعي ان لها شكل الحملان لكنها ليست بحملان عنده قدرة عجيبة انه يميز كل واحد فينا وبمجرد نظرة واحدة من شخص المسيح لكل واحد فينا كل واحد فينا يا اما هيتجه ناحية اليمين يا اما هيتجه ناحية الايه؟ الشمال. ومحدش يقول بقى اصل ده هيبقى زحمة يعني ممكن الواحد يفلت ايه ويروح في الناحية التانية يعني لا اليمين يروح الشمال ولا الشمال يروح الايه اليمين زحمة اه لكن كل واحد في نظرة المسيح الفاحصة سيتجه الى مكانه ده انت واقف امام اللي قدامك ده عينيه كل شيء عريان ومكشوف ايه امامه هيميز اليمين عن الشمال يقول لهم روحوا للملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم الملكوت ده أعد ليكم وأنتم كمان عديتم ليه استعديتم وتجهزتم ليه ما أجمل إن الاتنين يتلاقوا الملكوت المعد ومجهز بإيدينا الله منذ تأسيس العالم منذ زمن طويل ان دي إرادة الله للإنسان ان الإنسان يدخل الملكوت يقول له خش لهذا الملكوت يقول لهم تعالوا إلي لكن للأشرار يقول لهم ابعدوا عني في نفس تنجذب ناحية المسيح وفي نفس تطرد من دايرة وجود المسيح يقول لهم تعالوا إلي يا مبارك أبي انتم ليكم بركه من ابويا بس خدوا بالكم من التانيين يقول لهم ايه اذهبوا عني يا ايه ما يقولش يا ملاعين ابي خدوا بالكم من الحته دي ما يقولش بعيدوا عني يا ملاعين ابي في الاولانيين قال لهم تعالوا الي يا مبارك ابي ابويا بيديكم البركه لكن اذهبوا عني يا ملاعين الله لا يريد ان يعطي لعنه لاحد زي ما قال لهم المعد لكم الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم بينما جه لجهنم النار قال لهم المعده لابليس وايه وجنوده ما كانتش معده ليكم لكن انتوا اللي اخترتوها جهنم دي ما كانتش بتاعتك دي كانت معده لابليس لكن انت اللي اخترتها ورحت وراه يقول دول يروحوا الى حياه ابديه ودول يروحوا الى عذاب ايه ابدي وهنا تدخل الابديه في حياه الانسان الزمن يخش في الابديه اما عذاب ابدي لا ينتهي واما راحه ابديه لا تنتهي ايضا عشان كده بيورينا اذا كنا يجب ان نكون ساهرين مستعدين فالعمل اللي بنعمله في سهرنا هو ذلك الايمان العامل بالمحبه نحو الاخرين ايه موقفي من اخويا ده اللي اساسه هدخل ملكوت السماوات سر الاخ حبيت اخوك قد ايه غفرت لاخوك قد ايه خدمت اخوك قد ايه بينما الناس التانيين اللي ما صنعتش الرحمه تسلطت على اخوك قد ايه اذليت في اخوك قد ايه ادنت اخوك قد ايه اشتهيت اخوك قد ايه فرق كبير بين الاتنين عمل الرحمة ولو كنتوا صاحيين واحنا بنقرا البراجراف ده تبص تلاقوا ان الكلام المسيح يقول لهم تعالوا الي مبارك ابي ليه كنت جعان فاطعمتموني يقولوا له متى رايناك يا رب يفضل يقول الليسته الطويله يقول لهم بما انكم فع... متى رايناك جعان فاطعمناك غريبا فاويناك عريانا فايه فكسوناك يقعدوا يكرروا نفس الكلام ايه تاني في براح بقى وكلام ما بينهم وبين مين المسيح لكن شوفوا الناس التانية ما كانش عندهم براح يتكلموا المسيح قال لهم انتوا ما عملتوش كده قالوا له متى يا رب رايناك كذا كذا كذا كذا كذا لكن ما قالوش بنفس استطراد الناس الايه الاولانيين جمعوها كلهم ولم نخدمك ما عندهمش وقت بقى خلاص مفيش وقت ياخدوا ويدوا مع ربنا الموضوع انتهى الموضوع انتهى بينما الابرار في وقت وبراح ولجاجه ومناجاه بينهم وبين السيد بينما هؤلاء الاشرار ودي كانت اخر كلام بيوجهه السيد المسيح الى التلاميذ او اخر عظه اداها لهم كتعليم انكم اسخروا استعدوا عشان لما يجي ما تكونوش نايمين في اصحاح 26 يقول ولما اكمل يسوع هذه الاقوال كلها قال لتلاميذه تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح وان الانسان يسلم ليصلب حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما كان يسوع في بيت عنيا بيت سمعان الأبرص تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته, فسكبته على رأسه وهو متكئ فلما رأى تلاميذه ذلك اختازوا قائلين لماذا هذا الإتلاف لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة إنها قد عملت عمل بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني حق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم فجعلوا له ثلاثين من الفضة وكان ذلك ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه شوفوا معلمنا متى بيربط ربط لطيف قوي بين آخر تعليم آل السيد المسيح وبين الأحداث اللي هتبتدي تحصل احنا دلوقتي بقينا في يوم الأربع اللي هو سابق يوم الأربع من أسبوع الآلام اللي هو سابق خميس الفصح أو خميس العقد والجمعة العظيمة على طول يقول ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها لما كمل كل كلامه ابتدى دلوقتي يخش انه يكمل كل افعاله عشان كده تلاقوا ان اخر جملة ينطقها المسيح على الصليب ايه قد اكمل بعد ما اكمل الاقوال هيبتدي يكمل الافعال بعد ما أكمل الأقوال كنبي يتنبأ ويقول في عمله سيبدأ الآن يكمل عمله ككاهن أنه يقدم نفسه كذبيحة يقدم نفسه ذبيحة حقيقية قال لتلاميذه تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم ليصلب شوفوا العجيبة ان المسيح كان محدد وقت ايه صلبه وقت الامه كان عارف كل اللي بيحصل قال لهم بعد يومين في الاول كان يقول لهم ان ابن الانسان سيسلم الى ايدي خطاه ويصلبونه ويعملوا ويعملوا فيه كل ده دلوقتي بيحدد الزمن في الأول حدد الأحداث دلوقتي بيحدد للتلاميذ الإيه؟ الزمن بعد يومين هيكون الصلب وكأنه في التعليقات اللي بيكتبها متى الرسول إنه عايز يقول إن المسيح بيقدم ذاته بإرادته كان عارف الأحداث اللي هتحصل إيه بالظبط وكان عارف الاحداث دي هتتم بواسطه مين الاشخاص اللي هتتم بيهم وكان عارف كمان الزمن اللي ايه اللي هتتم فيه لكن هنا يظهر ان المسيح بيقدم ذاته بارادته وباختياره من منتهى الحب ليا وليك ولكل واحد فينا وفي في نفس الوقت اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب هو من يوم حد الزعف وزي ما شفنا اللي كانوا منكم متابعين معانا المسيح نازل ايه طخ طخ طخ ايه فيهم فضحهم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المراؤون ينزع الكرم منكم ويعطى لكرامين اخرين تعطي ايه أثماره والمسيح يعني فضح كل الرياء بتاع رؤساء الكهنة والكتبة والإيه والشيوخ ودخلوا معاه أنت بأي سلطان تعمل كده وابتدى يسألهم هو كمان المسيح ده ابن داود وإزاي يكون ابن داود داود نفسه بيقول عليه إيه رب وسكتهم وألجمهم وأخرسهم خالص حاولوا يوقعوه بانه يعملوا مواجهه ما بينه وما بين الدوله الرومانيه يجوز ان تعطى الجزيه لقيصر ولا لا ما فلحوش خالص ان المسيح كان قاسي جدا او مش قاسي كان واضح جدا معاهم وكان صلب جدا قدامهم قالوا ده ده لا لازم نعمل له اجتماع بقى يعني ده مش هينفع ايه يتساب كده فراحوا عملوا اجتماع في دار رئيس الكهنة اللي اسمه ايه قيافة وما قدروش يعملوا الاجتماع بتاعهم ده في الهيكل في احد اروقة الهيكل لان الهيكل في الوقت ده كان مليان بالجموع اللي جاية من كل انحاء العالم عشان تقضي عيد الايه الفصح فراح قيافة دعاهم لبيته وكان قيافة هو رئيس الكهنة في تلك السنة وعشان نعرف بردك حاجة كده مبسطة عن قيافة في الوقت ده عارفين ان رئيس الكهنة ابتدى تاريخه اول واحد رئيس كهنة كان مين هارون اخو ايه موسى وفضل رئاسة الكهنوت محصورة في عيلة هارون لفترة كبيرة جدا لكن بعد السبي ورجوعهم وايام حكم اليونان وايام حكم الرومان بقت وظيفة رئيس الكهنة دي ممكن الحصول عليها باللي يدفع ايه اكتر يعني تشترى من الرومان ومن اليونانيين وكان الرومان بيستغلوا النقطة دي كويس جدا ان مجرد ما يحصل شغب بين اليهود او اي تمرد بين اليهود اول حاجة يعملوها يقوموا عاملين ايه شايلين رئيس الكهنة ورئيس الكهنة ده يعني الرئاسة الكبيرة بتاعت مين اليهود فيذلوه فكان قيافة يحرص جدا ان ما يحصلش في وقته اي ايه شغب لانه عارف لو حصل اي شغب اول واحد هيطير مين هو الرومان هيشيلوه على طول وهو دافع مبالغ كبيرة عشان يشتري رئاسة الكهنوت لانه زي ما شفنا انه كان بيتربح من الصيارفة ومن البيع اللي موجود في الهيكل لدرجة انه حول الهيكل الى مغارة ايه لصوص لما بيأجر للناس دول ويبيعوا ويشتروا ويدفعوا له فكان هدفه الاساسي هو عايز يجيب المسيح ينهي عليه لكن من غير اي ايه شغب من غير اي دوشة لان لو حصل اي شغب هو اللي هيطير ولما تقروا التاريخ تعرفوا ان فترة قليلة يعني بتاع 30 سنة شالوا وحطوا رئيس كهنة 28 مرة كان قبل قيافة حماه اللي اسمه حنان وكان قيافة ده شهره وكان قيافة ده من طائفة الصدوقيين واتكلمنا عن الصدوقين قبل كده اللي هم ما بيأمنوش بإيه لان فيش قيامه مفيش ملائكه مفيش حياه تانية فكان كل همه انه يكون ثروه فين في الارض مفيش حياه ابديه مفيش حساب مفيش اخره يبقى خلاص وكان في الوقت ده عشان تعرفوا بردك حاجه تاريخيه مهمه جدا الوقت ده كان عيد الفصح وكان مجتمع في اورشليم ما يقرب من 3 مليون يهودي 3 مليون يهودي ده قدروا يحصوها من عدد الذبائح اللي قدمت عدد الذبائح اللي قدمت كخروف فصح 256 ألف و500 خروف وباعتبار ان اللي بياكل الخروف ما بين 10 الى 20 قدروا يحسبوا متوسط اللي كانوا موجودين في اورشليم في الوقت ده 3 مليون اورشليم مش كبيره اورشليم صغيره جدا القدس صغيره جدا فمزدحمه جدا وبعدين في نسبة كبيرة جدا من اليهود اللي موجودين نازلين من الجليل والجليل ده كان موطن مين؟ المسيح جليلي والتلاميذ اصلا كانوا منين اغلبهم من الجليل قالوا لغه تصغرك انك جليلي كانت لغه الجليل زي لغه الصعايده دلوقتي لغه ناشفه كده خشنه تبان لهجتهم تبان فكان خايف جدا ان الناس والشعب وخصوصا الجليليين بيقدروا شخص المسيح جدا انه لو قبض على المسيح في العيد الناس دي تفيج فيقوم الرومان يعرفوا يقوموا شايلين قيافة فهو حط في ذهنه في الاجتماع اللي عمله مع رؤساء الكهنة هنتخلص منه لكن مش دلوقتي هتخلص انه بس بعد الايه العيد لما الناس دي كلها تمشي وناخده احنا بايه براحتنا دي الخطة اللي حطوها عشان كده احنا كنيسة بت من ليلة الاربع بالليل اللي هو التلات بالليل يعني بنضيف كلمة عبارة بس وطير الايه الاغاصوس لان ده الوقت اللي ابتدوا يتشاوروا فيه على هلاك المسيح فاحنا بنعلن له ان انت مخلصي الايه الصالح والكنيسة رتبت باستمرار في طقسها ان يوم الاربع ده يتصام بطقس الصوم الايه الكبير لان ده فعلا يعتبر بداية الام السيد المسيح القرار اللي صدر ان المسيح ده لازم يخلصوا منه لازم يتذبح يعني اجتمعوا بسبب الاحداث المتلاحقه وان السيد المسيح فضحهم وكشف الرياء والنفاق والدنس والنجاسه اللي جواهم واعلن ليهم ان هم بدل ما يكونوا اول ناس متوقعين مجيئه ويفرحوا بمجيئه كان كل اللي بيهمهم سلامتهم ومجدهم وغناهم ومراكزهم حتى لو تخلصوا من ذلك المسيح كان في ذهنهم ان هم يتخلصوا من المسيح بس مش في العيد لكن زي ما هنشوف ان الامور تتطور ان يهوذا يسهل لهم الايه المهمة يقول لهم انا اسلمه لكم وفي مكان سري محدش يعرفه ومش هيحصل ايه شغب وهم يعني زي ما كانوا يعني متلهفين للنقطة دي فاتفقوا مع مين مع يهوذا فكان يطلب فرصة لتسليمه فرصة هادئة علشان يديهولهم من غير ما يبقى فيه دوشة حواليه لكن العجيبة ان ارادة ربنا وان السيد المسيح كان محدد ميعاد صلبه هم قالوا بعد الايه العيد لكن هو لا كان لازم يذبح في يوم الايه العيد قال لهم بعد يومين فلازم تتم ارادته عشان كده سهل الطريق عن طريق مين يهوذا لان كان لازم يذبح في يوم العيد ويذبح امام جموع كثيره وخبر موته وقيامته ينتشر والثلاثة مليون دول موجودين فين؟ في القدس في أورشليم في ذلك الوقت إرادة الله هي اللي حددت هم قالوا بعد العيد لكن هو كان محدد من الأول وهو في بيت عنيا زي الأسبوع الأخير من حياته ده كان يروح يقضي النهار في الهيكل ويرجع يستريح في بيت إيه؟ عنيا وبيت عنيا بلد موجودة دلوقتي وهي على مسافة تلات ارباع ساعة مشي من أورشليم اسمها العزارية بلد اسمها العزارية كده موجودة العزارية من كلمة لعازر لأن بيت عنيا ده كان فيه بيت مين؟ لعازر والمكان مازال موجود فيه لحد دلوقتي قبر لعازر والبيت اللي كانت عايشة فيه مريم ومرسى حولوه لكنيسة موجودة لحد دلوقتي بيت عنيا معناها بيت الألم أو بيت العناء كان المسيح بيستريح في بيت إيه عنيا يعني كان بيستريح فين في بيت الشقاء في بيت الألم في بيت التعب يعني حتى في راحته كانت راحته إيه تعب وألم لكن حصل موقف لطيف جدا فرح قلب المسيح قوي ان جت وهو قاعد في بيت عنيا في بيت سمعان الابرص امرأة ومعها قارورة طيب غالي كثير الثمن ناردين مانا ده لما بنجمع بقى الأحداث من الأناجيل كلها وجت وكسرت القارورة دي على إيه؟ رأس السيد المسيح فامتلأ البيت من رائحة الطيب فتذمر التلاميذ بزعامة مين؟ يهوذا، لماذا هذا الايه؟ الافلاس، كان يمكن ان يباع هذا باكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. وزي ما يوحنا بيقول ان ما كانش يهم يهوذا الفقراء، لكن كان يهم يهوذا ان ياخد ال 300 دينار يحطهم فين؟ في الصندوق لانه كان هو امين الصندوق وكان سارقا للايه للصندوق وبص المسيح للتلاميذ القاعدين قال لهم لماذا تزعجون المرأة إنها عملت بي عملا حسنا أنها اليوم تكفيني حيثما يكرز بالإنجيل في كل العالم يخبر بما صنعته تذكارا لها حقيقة بردك لازم نفرق بين شوية حاجات عشان اللي بيقرأ في الأناجيل الأربعة هلاقي فيه بعض الاختلافات التاريخية يعني متى ومرقس الاثنين متفقين ان كانت الحادثه دي قبل الفسح بكام يوم بيومين تبقى يوم الايه الاربع بينما يوحنا قال الحادثه دهيت قبل الفسح بستة أيام تبقى الحادثة دي تمت يوم السبت نفس اليوم اللي ربنا قوم فيه إيه لعازر من بين الأموات بينما لوقا بيحكي موقف شبيه بس ده كان بعيد خالص ده كان في اول خدمه المسيح في كفر نحوم في بيت واحد اسمه سمعان الفريسي غير سمعان الايه؟ الابرص وكانت المراه دي امراه خاطئه جت وكسرت قاروره تحت رجليه وبلتها بايه؟ بدموعها ده كان موقف تاني غير شخصيه تانيه غير الشخصيه دهيت تلاحظوا ان متى ومرقس ما قالوش اسم مين اللي عمل كده لكن يوحنا يقول لنا ان مريم اخت ايه لعازر ذكر اسمها ودي بردك حاجة تاريخية لطيفة ليه متى ومرقس ما قالوش اسمها لان متى ومرقس كتبوا اناجيلهم قبل خراب ايه اورشليم واليهود كانوا مستنيين عايزين يموتوا مين لعازر ويموتوا ايه مريم وايه ومرثى عشان كده حرص متى ومرقس ان ما يقولوش اسمها في الكرازة لان كان لسه اليهود ليهم سلطان فخافوا على مين على العازر ومريم وايه ومرثى لكن قالوا الحكاية بينما يوحنا كتب انجيله متاخر حوالي سنه 100 ميلاديه كان طبعا اورشليم خربت واليهود اتشتتوا وضاعوا وما بقالهمش اي ايه سلطان فذكر بمنتهى الوضوح اسم مريم اخت ايه لعازر لكن مشكله متى ومرقس اللي قالوا قبل الفصح بيومين ومشكله يوحنا اللي قال قبل الفصح بايه بستة أيام ده قال يوم سبت العذر ويمكن يوحنا كان أقرب في الواقعة إن مريم ترجمت مشاعرها الفرحانة بالمسيح جدا بعد ما قوم أخوها بأنها عملت الحكاية دي في نفس الإيه؟ الليلة. بس في نقدر نلاحظ حاجة تريحنا في الموضوع ده إن يوحنا لما بيحكي بيحكي إن الحادثة اللي حصلت قبل الفصح بستة أيام كانت في بيت لعازر نفسه في بيت لعازر ايه نفسه وان مريم اخت لعازر كسرت قاروره الطيب عند رجلين المسيح بينما متى ومرقس بيقولوا ان الحادثه دي حصلت في بيت سمعان الايه الابرص وده كان انسان ابرص والمسيح طهره وعمل حفله وليمه فجت مريم وكسرت قاروره الطيب على رأس المسيح فمن هنا نقدر نلمح ان الحادثة دي اتكررت يعني ممكن تكون مريم عملتها يوم السبت وعملتها ايضا مرة تانية يوم الايه الاربع في يوم السبت كسرت عند مستوى الرجلين لكن لما لقت المسيح بيمدحها تجرأت مرة أخرى ويوم الأربع وكسرت على الإيه؟ على الرأس. خصوصا ان السيد المسيح ابتدى يعلن بمنتهى الوضوح ان ابن الانسان يسلم للايه للصلب وانه يموت فقال ان هي عملت العمل ده لتكفيني حبت تاخد الفرصة ان هي تكفن المسيح لما لقت المسيح بيمدح في العمل ده استمرت وتمادت فيه لفرحتها بشخص المسيح وانها تكون سباقه انها تشترك في تكفين المسيح